السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اهلا بكم في هذا اللقاء نحن معكم في لقاء جديد ومع جزء تبارك الذي بيده الملك احنا سجلنا لكم قبل كده الجزء الاول من سورة البقرة وسجلنا معاكم جزء الذاريات كذلك سجلنا معاكم جزء قد سمع نحن الآن معكم مع جزء تبارك الذي بيده الملك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب قلبا مع القرآن. ويقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ما معنى هذا؟ يعني ما تصليش إلا إذا كنت تعرف تقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة أولا تتعلم قراءة القرآن على الأقل فاتحة الكتاب لازم تقرأ فاتحة الكتاب ما فيهاش أي لحن أي خطأ وكذلك القرآن إذا حبيت تقراه ده فرض عين على كل مسلم إذا حب يقرأ القرآن لازم يتعلم القرآن قراءة سليمة صحيحة عشان كده ربنا بيقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وبعدين وأقاموا الصلاة وبيختار سبحانه وتعالى من عباده ناس يقول لهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فكل واحد منهم بقى ويقول عن من حفظ كتاب الله ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون شوف بيقول أنت القرآن أمة قائمة يتلون آيات الله أنت آناء الليل وهم يسجدون ومعنى هذا ان افضل وقت للعباده والحفظ القران هو في جوف الليل لذلك يقول الحق سبحانه وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا النتيجه تكون ايه يثبت الله سبحانه وتعالى هذه الايات في قلوبهم فيقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم شوف بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة بقى مش مع البني آدمين خلاص اتعلم القرآن قراءة سليمة صحيحة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ما معنى هذا الكلام؟ في ناس بتقول لك يا عم ده النبي بيقول عن اللي يقرأ فيه ياخد ويغلط ياخد أجرين أبدا والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه هو مين هيتعتعك إلا المعلم لازم تقعد مع معلم علشان يعلمك ازاي تقرا انما لو قعدت انت عشرين سنة في كلمة بتقولها خطأ برضه هتقولها خطأ مين هيصححها لك فمعنى هذا انك انت تتلقى القرآن النبي تلقاه برضه صلى الله عليه وسلم فلما تتعلم وتغلط تاخد اجرين ايوه انما اذا قريت بنفسك لوحدك من غير تعليم تأثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ويقال لصاحب القرآن اقرأ والقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها علشان كده إن شاء الله إحنا هنشرح معاكم جزء تبارك كاملا هنحفظه ولازم نحفظه ومش بس جزء قد سمع أو جزء تبارك ده تمهيد علشان نحفظ القرآن كله لكن احنا هنبدأ مع احنا سجلنا قد سمع قبل كده وده جزء تبارك لازم تحفظ القرآن 30 جزء طب احفظ منهم ثلاثة مؤقتا كده نبدأ بيهم يبقى بنعرف من القرآن 10% بس ثلاث أجزاء من 30 جزء 10% والرسول بيقول القلب معنى الحديث القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب بيت خربان ما فيهوش ما فيهوش عمار ها ما فيهوش مكان صالح لل... للمعيشة هذا هو القلب الخالي من القرآن علشان كده لازم لازم نحفظ جزء تبارك ده واللي فات جزء قد سمع وجزء الذاريات وان شاء الله جزء عما يتساءلون برضه هنسجله باذن الله. هنحفظ دلوقتي خمس ايات خمس ايات. هنشرح الاول معنى الايه وبعدين نعرف نقول ازاي ننطق الايه وبعدين نحفظ الايه. يعني ثلاث واحد. ما الايه؟ الاحكام التجويديه التجويد نعرفه ازاي وبعدين نحفظ الايه مع بعض ونصلي بقى للآيات اللي احنا هنحفظها نبدأ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك فهو المالك المهيمن عليه القابض على ناصيته المتصرف فيه بلا شريك فهو المالك الواحد والسيد الفريد وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحول دون إرادته شيء يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إنه خلق الموت والحياة والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق له والحياة تشمل الحياة الأولى والآخرة وكلها من خلق الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذا فكن يقظا وحذرا متلفتا وواعيا للصغيرة والكبيرة لكي لا تغفل أن تلهو ولكي لا تفاجأ الموت ها الموت بيجي فجأة وهو العزيز الغفور ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبع سنوات وإنها طباق بمعنى أنها طبقات على أبعاد متفاوتة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب فارجع البصر انظر مرة أخرى هل ترى من فطور هل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل ثم ارجع البصر كرتين فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه فأعد النظر ثم أعد ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سترى جمال في تصميم هذا الكون وسترى الكمال كله في جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وما السماء الدنيا لعلها هي الأقرب إلى الأرض ومشد النجوم في السماء جمال يأخذ بالقلوب وجعلناها رجوما للشياطين هذه المصابيح المضيئة الجميلة لها وظيفة أخرى وهي رجم الشياطين كما يقول الحق وحفظا من كل شيطان مارد وللشياطين بعد رجومهم في الدنيا أعد الله لهم عذابا آخر وأعتدنا لهم عذاب السعير هذا في الآخرة خدنا خمس آيات تعالوا نعرف أحكام التجويد في هذه الآيات الخمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما تجيش تقول تبارك الذي بيده الملك لو قلت تبارك يبقى في لحن هنا فين اللحن؟ أقول لك عليه بتقول تا با أنت غلطت في ثلاث حروف في الكلمة دي غلطت في التاء حولتها للطاء طاء وغلطت في الب قلت لي باء وهي باء والمد كمان بتاع الب الألف هنا مرققة هنقول ثبات زي ما تقول إيه عايشين في ثبات ونبات تبات شوف تبات هنقول تبات الراء هي مفخمة فما نقولش تبا ركا برضه الكاف هنقول تبارك كاف تبارك الذي الألف اللي بين الكاف واللام دي اسمها همزة وصل إذا لقيت ألف عليها راس الصاد زي اللي معانا دي اهي الغيها إذا كان بين كلمتين أو يسبقها أي حرف من حروف الهجرة حتى أنت بتقول إيه بسم الله شوف بسم الله الرحمن الرحيم هتلاقي همزة الوصل عند اسم الجلال هنا آه الله والرحمن والرحيم بنلغي أي همزة وصف إذا كان يسبقها كلمة أو حرف لما تقول والله شوف و والله هي إيه الله آه الله وضعنا لها الواو قلنا والله إذا همزة الوصف بلغيها تماما إذا كانت بين كلمتين عند الوصف أو بيسبقها حرف هنقول تبارك الذي أرجوك طلع لسانك في كل ذات القرآن بيدي شوف البيت اللي انت قلت لي تبارك جيت قلت ايه دي بيدي شوف القران هو اللي بيعلمك بيده الملك الملك كلها حروف مرققه كلمات القران اذا كان حروف مرققه ما بيبقاش فيها صعوبه في النطق وهو ما تقولش وهو وهو وهو على كل شيء هنا في همزه تحتها كسرتين لو فتحتين كنا نقول شيئا انما كسرتين او ضمتين او فتحه او كسره او اي تشكيل بنقف عليها بالسكون بنشكل شيء انما التنوين ده هو بعد قاف القاف تخينه من الحروف التخينه قاف وين التنوين عايزه تنوين هنقول ايه شيء قدير اوعى تقول شيء قدير لا لازم في غنة هنا تقول شيء قدير وعاوز اقول لك كل راء يسبقها ياء في القرآن أرققها إذا وقفت عليها تقول قدير على وزن حرير كده شوف حرير واخد بالك مش تقول حرير لا حرير ادي قدير هتقول لي ده عليها ضمتين اقول لك عند الوصف بنفخمها انما عند الوقف لو وقفت كل راء هتقف عليها يسبقها ياء الذي خدناها ما نقولش خلق شوف خلق لا اللام لا لا يا راجل لا لا لا يا راجل شوف هقول لك لا لا لا شوف هنقول خا لا قا يعني هات شفايفك لقدام وقول لي خا ورجع شفايفك كانك بتبتسم ليا لا وهات شفايفك تاني لقدام علشان القاف خلق الموتى ادي الالف اهي بدانا بها الكلمه نقول الموتى انما عند الوصل نقول ايه الذي خلق الموت خلق شوف وبدانا برضه بكلمه الذي لو نوصلها نقول وهو على كل شيء قدير الذي شوف لغناه إنما دي ابتداء آية تقول الذي خلق شوف رأى الله الموت كلها حروف مرققة والحياة كلمة الحياة في القرآن بتكتب بالواو وبيبقى مرسوم على الواو ألف علشان تحول الواو لألف الحياة وزي الزكاة كده واخد بالك؟ ليبلوكم كل بقى في القرآن علامات تكون زي اللي معانا دي بنقلقلها يعني ايه بنقلقلها زي ما تكون معاك آه، كرسي كده وبتزقه كده بتقلقله من مكانه وهنا اهو هنقول ليابة يعني بقفل شفايفي وبفتحها على طول هتيجي القلقلة ليابة شوف ليبلوكم أيكم أدي حروف مرققة أحسن صح كده عملا الفتحتين اللي أنا بقول لك عليهم شوف اي فتحتين على اي حرف يديه آه مد الف كامله عند الوقف الا التاء المربوطه ترجع لاصلها يعني جنه تقول جنه انما بقى اي تنوين ما هو ده اسمه تنوين عملا ده اسمه ايه الفتحتين والكسرتين والضمتين بيعملوا ايه بيدوك نون زياده عملا عمل عمل واخد بالك الفتحتين عند الوقف يدوك ايه الف كامله عملا وهو العزيز الغفور وهو خدناها العزيز كلها حروف مرققه ما نقولش الغفور ال شوف الغفور ال ال احنا متفقين ان اللام في القران كلها مرققه فتقول الغفور و- ولذلك قلت ايه العزيز برضه قول لي الغفور الذي خدناها خلق خدناها سبع سماوات هنا الباء هنقلقلها خدناها سبع شوف مش سبعة سبعة لا سبع سماوات سماوات الميم بدون ألف لكن ما رسم لي ألف بعد الميم علشان نقول سماء وبرضه رسم لي ألف بعد الواو وهكذا يكتب القرآن وهكذا يقرأ سماوات تنوين اهو هنا عاوزين برضه قلنا يعني لما تلاقي حرف عليه فتحتين عليه ضمتين عليه كسرتين خد بالك بيبقى محتاج شغل هنا تشوف عاوز ايه واخد بالك هناخد الكلام ده في جزء تبارك ان شاء الله هنقول هنا سماوات طباقا هنا في غنة سماوات طباقا طباقة ما تقولش طباقة باقة لا باب شوف البيه باب ولا باب امال بتقول لي طباقة طباقة اللي هي طباق علشان الطاء مفخمة والقاف مفخمة انما الباء في عموم القرآن مرققة تقول لي طباقة ما ايه ما ترى في خلق الرحمن خطأ انت عرفت ان التاء قلنا تبارك ما نقولش تبارك وهل كل ياء ت هقول لك عليها امال هنا بتقول لي ليه ما ترى اولا ما خطا لان كل مين في القران مات الراجل مات الماء السماء واخد بالك اذا الميم في القران ما ما تكونش ما ابدا هنقول ما طب وقلنا ليه ما علشان الراء بتاعت ما ترى دي مفخمه كل راء مفتوحه مفخمه انما التاء في عموم القران تاء شوف تلبس تاج اذا حفظت القران ان شاء الله تاج مش طاج واخد بالك هنا هنقول ايه مات زي ما تقول مات مش واخد بالك مات هنقول مات راء الراء هي المفخمة ومرسوم عليه في ياء هنا مرسوم عليها ألف علشان هنحول الياء إلى ألف ما ترى في حروف مرققة خلق فالنحمة خلق وقلنا اللام مرققة هنا برضو في خلق اللام مرققة هنا في خلق الرحمن ما تقولش الرحمن ما ما انت عارف ان الميم ما الرحمن والراء مفخمة وما تقولش الرحمن الر خطأ الرحمن كلها راء واحده بس من تفاوت شوف بقى القرآن اللي بيعلمك ازاي شوف التاء هنا قلت ايه من تفاوت التاء قبل كده بتقول ايه ترى ما طا طا هنا قلت ايه ما من تاء صح كده من تفاوت فرجع البصر ارجوك ما تقولش فرجع فا فا الفا في القران فا ما تقولش فا قول لي فرجع جع شوف فرجع الايه برضه البصر خطا الله ها الباء البصر البصر هل حروف مرققه ترى برضه ما نقولش ترى ما احنا خدناها من فطور هنا كل نون بدون تشكيل ما تستعملش فيها لسانك الا اذا جت بعدها نون زي اللي معانا ما تقولش من فطور من لا ما تضربش لسانك في حلق بقك قول لي من فطور هنا النون ديت الفاء دي من حروف الاخفاء يعني هنخفيها هنخفي التنوين ده من فطور وما تقولش من في من فو من فطور ثم ارجع برضه خدنا ارجع دي ها ثم كل ميم عليها الشدة لازم تغنى ثم حتى لو وقفت قول لي ثم ثم ارجع الايه البصر خدناها ما نقولش الباء الباء لا الباب زي ما تقول الباب يقول الالباب واخد بالك قوتين خطأ برضه كل كاف في القرآن كاف كاف والراء مفخمة هتقول كاف ابتسم وانت بتقول الكاف دي ما تقولش قاف ها كوارع يا اخي واحد اسمه كمال يا اخي تقول ايه قمال واحدة اسمها كريمة يا اخي تقول عليها ايه يا اخي خد بالك من الحروف هنقول كاف كرتين ينقلب الياء في العموم القرآن مرققة ما نقولش يا ينقلب هنقول يا يا محمد يا يحيى الياء ما تفصلش فيها مرققة وادي النون اللي بقول لك عليها ما تستعملش لسانك فيها ما تقولش ينقلب ين ين لا يا ين بس الغنة هنا هنفخمها هنتخنها علشان القاف ينقلب وده بقى هي اللي بقول لك عليها قلقلها عشان تعرف ان القرآن سهل ينقلب بقفل شفايفي وبفتحها على طول يحصل القلقلة بتاعت الباء ينقلب إليك الإيه؟ البصر طب أذن بقى لا لا لا لا ما احنا ما خدناها البصر الباء البصر خاطئة الخاء في عموم القرآن مفخمة وبالذات إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف بتبقى تخينة قوي خاء شوف الخاء والسين تكون أكثر رفقا لأنها مكسورة عندك سا وعندك سي هنا خاسي خاسئة وأنا الفتحتين اللي بقول لك عليهم بيدوك ألف كاملة عند الوقف إنما عند الوصل إيه؟ لا ده الواو دي من حروف الإدغام خاسئا وهو خد بالك الشرايط اللي, اللي سجلتها لك قبل كده في الذاريات وفي البقرة وفي الأه بتساعدك ما هو ده بيكمل ده بيكمل دوت فممكن ترجع اليها وتعرف ان الواو دي من حروف الادغام خاسئا وهو تعمل زي القطه كده خاسئا وهو وهو حسير شوف الراء ادي الراء اللي بقول لك عليها يسبقها ياء رقها حسير مش حسير رجع شفايفك على انك بتبتسم حسين ولا قد برضه خطا والواو في القران واحد انما احنا خدناها لا لحمه ولبن ها ما نقولش لحمه ولا نقول لبن وما نقولش ولا قد بقى هنقول ولا قد زي ما قلقلنا الباء هنقلقل الدال برضه ولا قد كل دال في القران عليها السكون قلقلها لو سمحت ولقد زينا وكل نون في القرآن عند الوصل وعند الوقف تغن زي ما انت سمعتها إذا كان عليها الشدة زينا في ألف إذا وقفت تقول ولقد زينا طب وعند الوقف هلغي الألف كأن الألف غير موجودة ليه؟ الألف دي ساكنة طب يعني ايه ساكنة؟ الحرف الساكن العلماء بيقولوا يا اما يكون عليه سكون آه، زي ايه؟ زي الدال بتاعت ولقد هدي سكون او ده حرف ساكن واللي مجرد من التشكيل برضه اسمه حرف ساكن فلما يكون اتنين حرفين ساكنين زي بعض الغي الحرف الاولاني عند الوصل كانه غير موجود ولذلك اسمع ولقد زينا السماء زينا شوف النون بشبكها مع السين طب واللام اللام ما دام بدون تشكيل بتتحول لنفس الحرف اللي بعدها بتتحول لسين اهي نفس النوع بتضغم علامتها ايه علامتها بدون تشكيل اسمها اللام دي ايه اسمها اللام الشمسيه لما تيجي تكتب الشمس بتكتب ألف ولام وشين وميم وسين الشمس إنما لما تكتب القمر بتكتب برضو ألف ولام بس لام عليها سكون إنما كلمة الشمس بتبقى اللام مجردة هنا اللام مجردة فبتخش في الحرف اللي بعدها فتقول السماء وهتقول لي الألف اللي عليها رأس الصدمة أنا قلت لك عليها في أول الكلام تسقط إذا كان بين كلمتين يبقى هنا ولقد زينا السماء هنا بقى مد واجب يعني ايه مد واجب واجب على كل القراء انهم يمدوا هذا المد امده قد ايه اقل حاجه اربع حركات ايه الحركه الحركه تقول واحد اثنين ثلاثه اربعه يعني تعيد على صوابعك كده لغايه لما تعرف قيمه الحركه ايه يبقى هنا هنقول ايه السماء اوعى تقول لي السماء الدنيا لا لازم تمد والعلامة ايه اقلب الشريط وانت تعرف العلامة ايه عندك علامتين العلامة الاولى الشرطة العريضة اللي فوق الالف السماء العلامة الثانية الهمزة السماء وده اسمه مد متصل ويعني ايه متصل يعني المد والهمزة في كلمة واحدة يبقى مد ايه متصل لازم تمد هذا المد اربع حركات عند الوقت وعند الوقت الدنيا برضو اللام هي جت لنا شوف اتحولت لدال دخلت في الدال الدنيا بمصابيح بعد الصاد في الف عشان تقول بمصاب شوف بمصابيح وجعلناها برضو بعد النون الف صغيره هكذا يكتب القرآن بدون مد وتلاقي علشان تعرف القرآن اهي الألف اللي زي واحد اهي شوف وجعلناها رجوما وادي الفتحتين تقول رجوما إذا وقفت طب وعند الوصف رجوما للشياطين هنا بقى في حكم بقى لما تلاقي فتحتين في عموم القرآن أو ضمتين أو كسرتين وبعدها لا اوراق مفيش غنى يعني هنقول ايه رجوما للش شوف رجوما للشياطين رجوما ل اوعى تقول لي رجوما ل- واقول لك بتقول كده ليه تقول لي اصل في فتحتين الغنى اقول لك لا يا سيدي ما احنا بنقول ما دام في تنوين ما هو ده تنوين رجوما وبعده لا اوراق ما تغنش العلماء بيسموه ايه ادغام كامل بدون غنة يعني ايه ادغام كامل يعني دخلت حاجة في حاجة وما بانتش واخد بالك دخلت الكتاب جوه الشنطة ما بانش او ده الادغام الكامل واخد بالك يبقى هنا عند الوقت تقول رجوما واذا وصلت تقول ايه رجوما للشياطين لكن ما تقولش للشياطين للشاء كل شيء في القرآن شاء أنا شايفك واحد اسمه شافعي ها أو ماشي على المذهب الشافعي شاء شافعي واخد بالك إذا كل شيء في القرآن شاء مش تقول لي من شر غاسق إذا وقب من شاء لا من شاء شوف هنقول إيه للشاء الأول للشاء هات واحد شاي ولا شاي هات واحد شاي شوف شيء طب والياء الياء ما احنا متفقين انها ياء شوف ياء هنقول للشاء يا والمد كمان بتاعها مرقق للشياطين واعتدنا الدال اللي بقول لك قلقلها عشان تعرف القرآن سهل واعتدنا لهم عذاب السعير هنحفظ مع بعض الخمس آيات دول أرجوك عند الحفظ يبقى معاك مصحفك ما تقراش من اي مصحف لان في مصاحف مثلا 14 سطر في 12 سطر في 13 في 17 فبتختلف السطور فلما يبقى عندك مصحف خاص بيك يبقى انت عارف فين موضع الكلمه زي ما تمشي في شارع كده وتبقى انت عارف المحل انت رايحه فين انما لما تلاقي عزل ولا حاجه ها واخد بالك او اتنقل في مكان تاني تتعب واخد بالك اذا هناخد مصحف معين نقرا منه ونحفظ منه وبعدين امسك الايه بص لها بقى بص لها بعينيك قوي كده وشوف كل كلمه فين ومكتوبه ازاي وتقرا الايه دي خمس مرات في المصحف تعيدها تعيد خمس مرات وبعدين تقفل المصحف وبعدين تقولهم غيبا ثلاث مرات غيبا ده من غير مصحف اذا ما افتح المصحف وعيد الكره من تاني لغايه لما تحفظ الايه دي وبعدين تمسك الايه اللي بعدها برضه خمس مرات وبعدين تلضم الايه دي مع الايه دي وبعدين تلضم الخمس ايات مع بعض وتصلي بيهم وتفضل تذكرهم وتقولهم باستمرار لان القران بيتفنن وبعدين تضيف عليهم ايات اخرى وبعدين تعمل لك ورد بقى لازم تعيد على الايات باستمرار لان الشيطان كده بيسرقهم منك تعالوا نحفظ الايه دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير هناخد دلوقتي الآية رقم ستة إلى الآية رقم 11 من سورة الملك بركة نعرف المعاني وبعدين برضه هنعرف الأحكام أحكام التجويد وبعدين نبدأ نحفظ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة حينما تستقبل جهنم الذين كفروا في غيظ شديد بتقابلهم بقى وهي ايه بتغلي بتفور اذا القوا فيها شوف القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ جهنم هذه مخلوقة حية تكظم غيظها فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور تكاد تتمزق من الغيظ الخظيم من شدة الجحود وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه يقول الحق لقد جئتم شيئا إذا إيه اللي بتقولوه ده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير أصعب شيء على اللي متضايق وفي كرب واحد مثلا بيغرق ها أو واحد بيتحرق تقول له يا أخي أنت بس كنت بتلعب بالكبريت ليه؟ الله يا نهار أبيض ده بيتحرق بتأنبه فالتأنيب بيبقى صعب جدا على اللي متضايق ده هو. فهو ربنا عاوز يضايقهم أكتر فالملائكة بتسألهم ألم يأتكم نذير هو في الوقت ده شوف ألم يأتكم نذير الجواب في ذلة وانكسار واعتراف بالعمق والغفلة قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما هو لو كانوا عاقلين لو كانوا بيفهموا ها ما كانش يتهموا رسل الله بالضلال واخد بالك ويقولوا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير السحق هو البعد وهو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه والدعاء من الله قضاء فهم مبعدون من رحمته لا رجاء لهم في المغفرة ولا إقالة لهم من عذاب وهم أصحاب السعير الملازمون له ويا لها من صحبة ويا له من مصير تعالوا نعرف الأحكام بتاعت الآية دي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم احنا متفقين قلنا قبل كده ما تقولش ثم ارجع البصر كرتين قاع وقلنا ان كل كاف في القران كا هات واحد كاكاو هات كمان واخد بالك واحده اسمها كريمه اذا الكاف كاف القران انا بقول الكلام ده ليه عشان بتقول لي وللذين كفروا قا امال ايه فا وكل فا في القران فا فوزي وفتح وكله فاني اذا الكاف كا والفاء فا هنقول زي ما تقول ايه وكفى بالله حسيبا كفى شوف هنا هنقول وللذين كفى رو كل راء مضمومه مفخمه بربهم برضو كل راء مفتوحة مفخمة دي راء بربهم عذاب جهنم كل بال في القرآن طلع طرف اللسان تقول عذاب عذاب طلع طرف لسانك والنون احنا متفقين وخدناها كل نون عليها الشدة لازم تغل جهنم وبئس المصير كلمة المصير ما تقولش الماء لا يا سيدي الماء لما تقول الماء هتقول ايه الماء امال بتقول المصير ليه طب قلنا ليه المصير علشان الصاد هنا مفخمه الصاد تخينه والراء احنا قلنا ما دام مضمومه برضه مفخمه لكن عند الوقت الراء هنرققها احنا اخدناها المصير لكن اللام والميم والهمزه كمان تقول لي الماء الماء صير إذا خدنا الدال هنطلع فيها المسمى عند الوصل يبقى مد أربع حركات ده اسمه مد منفصل يعني في قراءة ممكن تقول إذا ألقوا بدون مد مد طبيعي لكن إحنا ماشيين على كتابة المصحف المصاحف هنا ودي رواية وما تخلطش الروايات في بعض يعني إذا لقيت واحد بيقرا بالقصر ده ده صح بس بيكون دارس اتعلم لان ليها روايه خاصه ودي برضه ليها روايه خاصه احنا هنا هنمد اربع حركات عند الوقت اذا انما عند الوقت تقول اذا بس هنقول اذا القوا هنا الهمزه مضمومه اللام مرققه قل القوا فيها شوف الف هنا مرققة ازاي وقلتها صحيحة فيها سمعوا هنا الميم مكسورة سمي شوف سمعوا لها شهيقة ما انت خدت الشين يا راجل مش احنا قلنا لك عيش شامي ها ولا صامي يا راجل هنقول شهيد قاف القاف بقى اعلى درجات التفخيم الحرف المفخم اللي بعده الف وادي الفتحتين اللي خدناهم شهيقة اذا واذا عند الوصل الواو من حروف الادغام شهيقة وهي ايه بقى صفور طفو مفيش حاجة اسمها طفو امال تقول ايه تفو ها تفور وقلنا ليه طافو ضاعت مننا التاء والف علشان الراء قل لي تفور تكاد تميز من الغير شوف قبل كده بتقول طفور وهنا قلت تكاد صح كده التاء في عموم القرآن تاء تكاد تميز برضو التاء اهي تميز من الغيظ ما نقولش من الغيظ من الله يعني النون مرققة هنقول من واللام كمان مرققة من الغيظ كلما حروفها هي مرققة لكن هنمد برضو أربع حركات عند الوصل كلما ألقي إذا وقفت ألقي فيها الياء مفتوحة عند الوصل فيها برضو حروف مرققة فوج كل جيم لازم تعطش في القرآن ما تقولش فوج فوج فوج سألهم في غنى هنا خد بالك فوج سألهم خزنتها كل قهف القرآن ما دام مفتوحة مفخمة أو مضمومة حتى لو مكسورة من الحروف المفخمة دي خزنتها مد أربع حركات عند الوصل إذا وقفت خزنتها ألم يأتكم حروف مرققة هي نذير شوف الراء أنا وقفت عليها مع العلم عليها ضمتين لكن الراء ما دام قبلها ياء تقف عليها وهي مرققة نذير قالوا بلى قالوا القاف أعلى حروف التفخيم بلى حروف مرققة هي قد قلقا كل دال في القرآن عليها السكون قد جاءنا أو ده بقى مد واجب عند الوصل وعند الوقف العلامة في شرط عريضة فوق الألف بعد جاءنا وبعدها همزة يعني عندك علامتين هم نذير إذا وقفت على كلمة نذير الراء طبعا بنرققها عشان قبلها ياء ده عند الوقف طب عند الوصف لا دي بقى مفخمة علشان عليها ضمتين نذير ف الفاء من حروف الإخفاء هنخفي ونقول نذير ف فكذبنا أدي الباء برضه هنقلقلها زي الدال لأن خمس حروف بنقلقلهم قطب جد الشرط الحرف عليه سكون أو هنقف عليه وقلنا الواو ما تقولش وقلنا وا وا لا والنون ما تقولش وقلنا وقلنا ما نزل الله ما نقولش ما نزل الله نزل نزل الله ما تنفعش رقق كل الكلمة ديت ولما تيجي على اسم الجلال هنا بقى اللي قبل مفتوح اللام هتفخم ما نزل الله شوف ما نزل ما ما نزل الله من شيء النون ما تضربش لسانك في حلق بقك ما تقولش من شيء من شيء شيء ادي كسرتين التنوين بعده همزه ما تغنش شيء ان يعني عندي همزتين هم خد بالك شيء ان انتم شوف انا استعملت لساني في النون الاولى انما النون الثانيه بدون تشكيل ما استعملتش فيها اللسان انتم اخفتها لانها بعدها التاء والتاء من حروف الاخفاء الا شوف اللام دي هي مشدده عارف لو مش مشدده هنقول الى فانا بحقق الحرف لكن اللام لا تغنى مش تقول لي الا لا إلا في ظلام ولا إيه؟ واحدة اسمها دلال شيل الدال وحط لي ضاد تبقى ضلال بدل دلال قل لي ضلال ما تقولش ضلال ضلال كبير لا ضلال كبير وده الراء جبت لنا هنرققها برضه وقالوا ما تقولش واه احنا خدناه لو كنا نسمع شوف النون الاولى كنا انما الثانيه مش مشدده نسمع واخد بالك او ايه نعقل مع لا نعقل رقق النون والعين نعقل ما كنا والله القران سهل اهو النون برضو عليها الشده هتغن في اصحاب هتمد اربع حركات بس عند الوصل لكن ما تقولش اصحاب اه اه وما تقولش حاب حاب اصحاب حاب هم؟ في اصحاب السعير الراء طبعا هنرققها عند الوصل وعند الوقف عند الوقف قبلها ياء يبقى هنرققها أسع- حتى لو عليها فتحة أو ضمة أو كسرتين أو ضمتين السعير طب وعند الوصل دي بقى لا دي برضه مرققة لأنها مكسورة عند الوصل السعير فاعترفوا إنما دي نهاية آية كويس الوقت هنا لكن ما نقولش فاعترفوا فاعطى لا فاعتاد زي ما تقول اعتاد فاعتاد واخد بالك فاعتى را الراء هي مفخمه بذنبهم انت ملاحظ ان في ميم فوق النون بيقول لك لو سمحت اقلب النون لمين وبعدين اخفيها يعني ما تضمش شفايفك يعني لو سمحت اقلبها لمين وبعدين ما هياش ميم كامله خلاص وتقفل فيها شفايفك يحصل انفراج في الشفايف فاعترفوا بذنبهم بذنبهم يبقى العلماء بيسموا الحكم ده ايه؟ اقلاب، ايه اقلاب؟ بقلب النون لمين؟ وراسم لي الراجل آه، مين؟ فوق النون يقول لي تذكر هذا وبعدين اخفيها بالشفايف ما اقفلش شفايفي عليها وكز شفايفي لا يحصل انفراج في الشفايف يعني لو تجيب ورقه ولا منديل يعدي المنديل ولا الورقه وبعدين غنى فإخفاء حل إقلال مع الإخفاء مع الغنى بذنبهم فسحقا غلط فاسو شوف فسحقا قن بع- في تنوين اهو وبعده لام ادغام كامل بدون غنه فسحقا لاصحاب برضه احنا خدنا اصحاب ليه ما نقولش لاصحاب حاب الحاء في القران حاء واخد بالك والمد كمان بتاعها مرقق لاصحاب السعير وكلمة السعير كلها مرققة بما فيهم الراء لأن الراء مكسورة طيب تعالوا بقى نحفظ الآيات دي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ناخد دلوقتي معاني الآيات من الآية رقم 12 للآية رقم 15 عشان أقدر أحفظها إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يخشون ربهم الذي لم يروه ما شافوهوش وكمان إذا اختلوا بنفسهم ها يخشوه ما يعملوش ذنوب لأنه مطلع عليهم وشايفهم هذا هو الغيب ها وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم الله ده زي ده والذي يحاول أن يخفي سرا فيبدو مضحكا فماذا تخفي عن الله هتخبى عليه ايه ها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ما معنى ذلولا هذه الكلمة تطلق عادة على الدابة فالأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة بل رامحة راكضة تجري موطعة وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاها ولا تخضه وتهزه فهي كالدابة الحلوب مثلما هي ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه حلالا طيبا وإليه النشور إليه وإلا فإلى أين إن لم يكن إليه والملك بيديه ولا ملجأ منه إلا إليه وهو على كل شيء قدير تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات إن الذين يخشون ربهم احنا بنقول كل نون ما دام عليها الشده لازم تغنى عند الوقف وعند الوصل تقول ان الذين طلع على لسانك ازاي يخشون ما تقولش يا يخشون يا يخشون ربهم قل لي ربنا ما تقولش ربهم با لا ربهم بالغيب كل غين مفتوحه مفخمه لهم مغفره عندك الميم الأولى بدون تشكيل الميم الثانية متحركة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فالميم الساكنة بتخش في الميم دي تبقى ميم دبل كده لهم مغفرة شوف لهم مغفرة و التنوين اللي بعد واو ده ادغام بغنة مغفرة ما تقولش وأجر وآ وآ وأجر كبير كبير كل الحروف مرققة بما فيهم الراء عند الوقف عند الوصل الراء مفخمة عليها عشان عليها ضم كده وأسروا راء السين قولكم القاف هي المفخمة فقط قا قولكم أو اجهروا به الواو هنا اكسرها قل لي أوي أو اجهروا به إنه النون اهي إنه عليم بذات الصدور هنا في ميم عليها ضمتين شل ضمة وركب لي فوقها ميم يعني الميم فوقها ميم لأن عليم تنوين بيقول لي التنوين ده اقلبه إلى ميم وبعدين اخفيه لأنه بعد التنوين باء وهكذا في عموم القرآن هتقول عليم اوعى تقول لي عليم وتقفل شفايفك عليم بذات الصدور والدال هنا مرققة ما تقولش الصدور دور هتحولها لي يا راجل لضرب ألا يعلم من خلق ألا يعلم حروف مرققة من النون ساكنة لكن اللام بتاعت خلق رؤياء خلق ما تقولش خلا لا لا خلق وهو ايه اللطيف اللام يا راجل الله اللطيف ما تقولش اللطيف الله لا الله اللطيف الخبير الخبير الراء هنقف عليها مرققة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم كل الحروف مرققة لكن كلمة الأرض في عموم القرآن ما تقولش الأرض الآ زي ما تقول الآن قل لي الآن الأرض ذلولا شوف الحروف مرققة ازاي فامشوا في مناكبها خد بالك الكاف مكسورة هنا وكلوا من رزقه شوف رزق رزق مش رز رزق وإليه النشور